الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأماني والمعاني عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء الروح تسري والملائك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع رحلة إلى الدهر الآخرة وأسأل الله جل في علاه الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك والقادر عليه أحبتي في الله كما تعودنا بنبدأ بالدعاء لمرة مرضى المسلمين بندعو لوالدي والاخت هدى المصري الاخت سير المصري شيخنا وحبيبنا الشيخ ابو اسحاق الحويني الاستاذ ياسر الهواري الحاجه سعاد عفر الحاج محمد الحاج محمد عبد العاطي والاخت رباب محمد عبد العاطي والدكتور محسن المسيري والاستاذ عادل عبد الوهاب ووالده الاستاذ رضا شبل والاستاذ محمود الهواري والحاج عبد رب النبي متولي والد اخويا وحبيبي الاستاذ محمد مدني وجميع مرضى المسلمين اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيهم اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيهم اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيهم اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيهم اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيهم اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيهم اسال الله العظيم رب العرش العرش العظيم أن يشفيهم وبندعو الموتى المسلمين ندعو لوالدتي الله يرحمها يا رب رحمة واسعة رب العالمين وحمى الأستاذ حمد السيد ووالدة الأستاذ عصام حجازي ووالدة الأستاذ سليمان محمد والأخت زينب عبد المالك محمد وجميع موتى المسلمين اللهم ارحمهم رحمة واسعة اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالثلج والماء والبرد اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النيران اللهم أسكنهم دار الفردوس الأعلى يا رب العالمين وأتمم لنا ولهم اللذة بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم أمين حقيقة وقفنا المرة اللي فاتت وإحنا لسه في أرض المحشر ولكن قبل ما أخش في الموضوع دوت عايز أقول يا جماعة بالله عليكم يا بنات وبالله عليكم يا أخواتنا وبالله عليكم يا نساء المسلمين ربنا يبارك فيكم يا رب ويحفظكم ويجعلكم يا رب ذخرا للأمة الإسلامية بالله عليكم ما تسمعوش للدعاوى اللي بتقول ما فيش فرق بين الحجاب وغير الحجاب وان المحجبه زيها زي اللي مش محجبه وان الحجاب حجاب القلب وان بالله عليكم بالله عليكم جددوا البيعه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعايز اقول يا جماعه يعني لو لو لو افترضنا عياذا بالله والكلام ده غلط يعني لو افترضنا ان الحجاب زي ما بيقولوا ملوش اصل في دين الله عياذا بالله كلام طبعا كله كلام فاسد لو لو افترضنا ان الحجاب ليس له اصل في الدين وحضرتك اتحجبتي وجيت يوم القيامه واكتشفت ان الحجاب ما كانش ليه اصل في الدين خسرت حاجه ولكن لو عرفت ان الحجاب فرض وهو ده الأصل أنه فرض فرض على كل مسلم يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين فلو جيت لبست الحجاب لو جيت ما لبستش حجاب عفوا وجيت يوم القيامة واكتشفت أن كان فرض عليكي خسرت ولا ما خسرتيش طبعا خسرتي لأنك أنت يعني ضيعت فرض ربنا فرض عليكي فلو كان الحجاب مش فرض وانت لبستي فانت مش خسرانة عملت حاجة فضيلة أما لو كان فرض وانت ما لبستيش يبقى ضيعت نفسك عشان كده ما تستمعيش للدعاوى ديت الحجاب حجاب القلب والحجاب ملوش أصل في الدين و و و أختي ربنا يبارك فيكي بالله عليكي وأنا واثق إن كل الأخوات اللي قاعدين قدامي وكل البنات اللي قاعدين قدامي واثق والله العظيم إن هم بيحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالله عليكي عايزين مش عايز اقول نكيد اعداء ربنا سبحانه وتعالى لكن عايز اقول عايزين نطيع ربنا وعايزين نجدد البيعه مع رسول الله وانا بقول النهارده وبجدد البيعه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقول نيابه عن كل اخت مسلمه يا رسول الله كل نساء المسلمين هيجددوا البيعه معاك يا رسول الله وبحسن ظن ان شاء الله بكل اخت مسلمه اتمنى تبعتوا لي مش مش قصدي اكلفكم والله ولو حتى على الموبايل يعني رساله ان جددت البيعه مع رسول الله وكل اخت هتجدد البيعه الاسبوع ده هذكر اسمها ان شاء الله واشكرها على الهوا ان شاء الله وادعي لها في الحلقه القادمه ربنا يجمعنا واياكم على الخير ومحمد المشد شغل بقى ايه يعني ال- ال- الحمله مره تانية حمله تجديد البيعه مع رسول الله ويعني حمله آه، مقاطعه التبرج ربنا يبارك فيك يا رب العالمين تعالوا نكمل بقى كلامنا في رحله الى الدار الاخره اخويا وحبيبي واختي الفاضله سيبناكم المره اللي فاتت واحنا في ارض المحشر في أرض المحشر وزي ما قلنا يا جماعة الموقف صعب جدا جدا يا رب يا رب ينجينا وإياكم يا رب من أهوال يوم القيامة ويرزقني وإياكم أفراح يوم القيامة يا رب نيجي يوم القيامة كده من الناس اللي ربنا ربنا بيض وجوههم يوم القيامة اللي خدوا الصحائف بتاعتهم بيمينهم اللي عدوا الصراط بسرعة اللي ميزانهم تقل اللي راحوا الجنة ودخلوا خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقبل ده كله اللي شربوا من حوض النبي نفسنا نشرب من حوض النبي شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا قلنا يا جماعة في عز المآسي دي كلها و- و- ويعني سبحان الله يعني يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا غير مختونين والشمس دنت فوق الرؤوس حتى كانت كمقدار ميل و- و- وجيء وجيء بجهنم لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها فلا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا جثى على ركبتيه وقال يا رب يا رب سلم سلم وفاض عرق الناس على حسب ذنوبهم وأثمهم منهم من بلغ العرق إلى كعبيه إلى ركبتيه إلى حقويه ومنهم من يلجم العرق إلجاما الموقف صعب جدا جدا وفي عز الموقف ده يجي الأمل بقى زي ما قلت لكم يعني فعلا شوف ربنا بيقول ايه فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا ولن يغلب عسر يسرين في عز العسر ده والمآسي دي كلها في يسرين في خير كبير قوي في ربنا سبحانه وتعالى اللي قال ورحمتي وسعت كل شيء في ربنا سبحانه وتعالى اللي قال ورحمتي غلبت غضبي ورحمتي سبقت غضبي سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم اللي جعل في الدنيا هو ليه 100 رحمة سبحانه وتعالى أنزل رحمة واحدة رحمة واحدة في الدنيا يترحم بها الإنس والجن والطير والوحش حتى إن الدابة لترفع حافرها عن والدها خشية أن تؤذيه فإذا كان يوم القيامة رفع الرحمة إلى تسع وتسعين رحمة حتى يتطاول إبليس إبليس الملعون اللي ربنا لعنه إلى يوم القيامة يتطاول إبليس ويظن من شدة الرحمات اللي هو شايفها يظن أن رحمة الله ستسعه سبحانك يا رب الودود في عز الأهوال دي فجأة الملائكة ب- بدأت تنادي على سبع أصناف من الموحدين ربنا يا رب يجعلنا وإياكم منهم فجأة واحنا واقفين والناس واقفين خمسين ألف سنة الحمد لله احنا كمؤمنين ربنا يا رب يجعلها علينا بسيطة وسهلة وجميلة أول ما نوصل لأرض المحشر مفيش دقايق قول ساعة ساعتين بكتير ون- وينادى علينا إن شاء الله بحسن ظن بالله يا رب والله عندنا حسن ظن بيك يا رب إن إن شاء الله هنكون النداء علينا من ضمن السبع أصناف الجميلة اللي هينادى عليهم يوم القيامة فجأة نادى منادي من قبل الناس واقفة من قبل الله المنادي بينادي والناس واقفة في يعني ضنك وضيق شديد جدا حر شديد الناس لازقة في بعضها الشمس دنت فوق الرؤوس الناس مش طايقة نفسها مخنوقين بيبحثوا عن ظل ما فيش ظل لا أكل ولا شرب ولا أي حاجة جعانين من آلاف السنين وفجأة المنادي ينادي أين الإمام العادل الله الله أين الإمام العادل مين الإمام العادل يا جماعة الإمام العادل ده ممكن يكون رئيس دولة آه ده في الأصل ده, ده أكبر حاجة و- وأعظم حاجة في الإمام العادل رئيس دولة ممكن يكون يكون رئيس وزراء بيعدل بين الوزراء بتوعه آه، آه، رئيس دولة بيعدل في الرعاية بتاعته آه، امرأة بتعدل في أولادها آه، زوج بي- بيعدل بين أزواجه إذا كان متجوز أكتر من واحدة وبيعدل بين أولاده مدير شركة بيعدل بين الناس اللي شغالين تحت إيده ناظر في مدرسة بيعدل بين المدرسين وبين الطلبة إمام عادل اي حد ربنا ولاه رعيه فبي- فك- فهو عادل فيهم امام عادل اه فاتتني ديت ما كنتش عادل قدر الله ما شاء فعل ف... طب والامام العادل ده هيروح فين يا رب تعالى أقبل إلى ظل عرش الرحمن يا سلام في عز الشمس والضيق والهم والغم والكرب ده كله طالع الإمام العادل الإمام العادل زي ما قلت لك مش رئيس دولة بس أي إنسان ربنا ولاه رعية وكان عادل فيروح من, من الكرب ده كله رايح لظل عرش الرحمن الله الله ما شاء الله فراح لظل عرش الرحمن وبعدين بقى في فرصة لسه في ست فرص فجأة بدأ ينادي المنادي مرة تانية واحنا كلنا واقفين في أرض المحشر بنقول يا رب يا رب اجعلنا من اللي جايين أي حاجة منهم بس يعني نلضم في حاجة منهم عشان بس نوصل لأن احنا نكون في ظل عرش الرحمن فجأة المنادي بينادي أين الشاب الذي نشأ في عبادة الله يا ألف خسارة احنا التزمنا واحنا عندنا 30 40 سنه ولا 50 سنه ولا 60 سنه فاتتنا دي لكن في شباب ما شاء الله قاعدين قدامي ما شاء الله هينشأوا في طاعه الله وفي بنات النهارده هيجددوا البيعه مع رسول الله وهيلبسوا الحجاب عشان يوم القيامه اين الشاب الذي نشأ في عباده الله تقول انا ما هي الشابة تشمل شاب وشابة أنا يا رب نشأت في عبادتك يا رب ونشأت في طاعتك وأول ما سمعت آه، أخويا محمود المصري بيقول الحجاب ومش الحجاب وجدد البيعة جددت البيعة مع رسول الله النهاردة كام النهاردة 12 سبعة يوم 12 سبعة يا رب العالمين جددت البيعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم و- و- وجاية بقى وأنا مطيعة لله ومطيعة لرسول الله لكن في ناس فاتهم برضو ال- القطر زي ما بيقولوا وما كانوش جددوا البيعة فنخش على الثالث أين الرجل الذي قلبه معلق بالمساجد آه يا خسارة للأسف والله العظيم ياما قالوا لي صلاة الجماعة واجبة ولكن أنا كنت يعني بكسل وبصلي في البيت وأقول المسجد بعيد ولسه ه- أركب العربية وأدور وأروح وأصلي أو أتمشى على رجليا و- فكنت بستسهل كده وبصلي في البيت آه ممكن يصلي في البيت لو كان في عذر إنما لو ما كانش في عذر لازم تصلي في بيت ربنا سبحانه وتعالى لأن لو كلنا هجرنا المساجد مين يعمر المساجد يا جماعة فأين ال- الشاب الذي قلبه معلق في المساجد كان فيه بس مش كتير لكن اللي كانوا موجودين وقلبهم متعلق وشوف قلبه قلبه متعلق بالمساجد ولسه هنشرحها بقى ان شاء الله واخد بالك فراحوا في ظل عرش الرحمن ادي كده ثلاث فرص عدوا وانت واقف على جمر النار م- مش مش طايق نفسك مخنوق امتى بقى يتنادى عليا عشان اروح في ظل عرش الرحمن وارتاح من الجو المرعب الفظيع ده فجأة لقيت بعدها أين الرجلان الذين تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا على ذلك قدر الله ما شاء فعل ده انا اصل كنت بسمع الناس في ايامنا بقى وفي زماننا ده يقول لك يا حبيب قلبي قدم السبت عشان تلاقي الحد والدنيا مصالح ومشيها ابو صالح فكانت الدنيا كده واخدانا وما كناش بنعرف حد لله وكانت المساله كلها مصالح وعلاقات و و وبزنس وشغل ودنيا فما عرفتش اعمل مع حد حب في الله وكده فقدر الله ما شاء فعل لكن اللي حبوا بعض في الله ولله بفضل الله بقى في ظل عرش الرحمن بالحب بالحب يا جماعه بالحب لما الراجل جه للنبي عليه السلام وقال متى الساعة يا رسول الله الحديث في الصحيحين عن أنس متى الساعة قال وماذا أعددت لها قال ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام غير أني أحب الله ورسوله قال أنت مع من أحببت يقوم أنس يقول إيه يقول فوالله ما فرحنا بعد الإسلام بشيء مثل فرحنا بهذا الحديث ليه يا سيدنا أنس قال فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر وأرجو أن أحشر معهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم وإحنا ورب الكعبة والله نشهدك يا رب في الليلة الكريمة المباركة الجميلة دي يا رب اللي جمعتنا والمسلمين على مائدة الرحمن بنحبك يا رب وبنحب رسولك صلى الله عليه وسلم وبنحب الصحابة والتابعين وكل الصالحين في كل زمان ومكان ونرجو أن نحشر معهم وإن لم نعمل بمثل أعمالهم يوم عدى أربع فرص خد بالك حبيب قلبي فاضل ثلاث فرص لو عدوا هتفضل واقف في أرض المحشر سبعة الملائكة عمالة تنادي إمام عادل آه، شاب نشأ في عبادة الله رجل قلبه معلق في المساجد رجلان تحبا في الله كل ده أنت ما كنتش منهم لا عمرك عدلت بين حد ولا عمرك نشأت في عبادة ربنا ولا قلبك تعلق بالمساجد ولا حبيت حد في الله فاضل لك ثلاث فرص أين الرجل أين الرجل الذي دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله لا دي صعبة قوي يا شيخ محمود ده الشباب النهارده بيقفوا على النواصب يستنوا البنات وهم خارجين من المدرسة الصنايعي والبنت من دول خارجة والحمد لله رب العالمين مظبطة لها يعني ربنا يعافينا يعني مظبطة مع ال boyfriend بتاعها ولو البنت التانية قربت لل boyfriend بتلاقي المطوة طلعت و... والموضوع بقى كبير قوي يعني الموضوع بقى هامدا يعني الموضوع بقى كبير جدا ربنا يعافينا ويعافيك يا رب العالمين فالموضوع بقى فيه تطهير رقاب دلوقتي ال- البنت دي خدت الواد بتاعي والواد بتاعي خد البنت دي والموضوع كبر قوي فصعب قوي قوي قوي لا مش صعب وانه لا يسير على من يسره الله عز وجل عليه عايز تغض بصرك هتغض بصرك استعن بالله عايزه تغض بصرك استعيني بالله سبحانه وتعالى يبقى الشاب الذي دعته امرأة ذات منصب وجمال خدوا بالكم ويدخل تحتها أيضا المرأة التي دعاها رجل صاحب منصب وجمال فقالت إني أخاف الله تدخل في نفس المعنى برضه فللأسف دي هيبقى العينة بتاعتها قليلة قوي قوي في زمن الفتن ده بالذات في ناس محترمين وفي ناس طيبين وفي ناس ما بيقعوش في الحاجات ديت لكن مش كتير قوي في زماننا الشباب للاسف منكب قوي على الشهوات والموضوع طبعا منتشر في الشباب اكتر عن الناس الكبار لكن شباب كتير قوي مغموسين في الشهوات والملهيات فاضل فرصتين حبيب قلبي الفرصتين الجايين دول بقى دول اسهل فرصتين عشان نكون في ظل عرش الرحمن دول اسهل حاجه في الكون ده كله عايزين تضمنوا تكونوا في ظل عرش الرحمن دول اسهل فرصتين أين الرجل الذي تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه يا سلام وانت خارج كده بكرة عد كده على واحد فقير أو عد حضرتك على واحدة فقيرة وبعدين وانت معدي طلع من جيبك لأول مرة ما تعدش يعني انت في جيبك مثلا مبلغ من المال انت ما تعرفش المبلغ ده قد ايه حاول مرة لله ما تعدش وطلع اللي في جيبك كده حطهم في ايدين واحد فقير ما تحطهمش كده حطهم كده خلي ايده هو العالية وانت ايدك اللي تحت اليد العليا خير من اليد السفلى ما تذلوش ادهم له كده فخليه ياخد منك وقول له ما تعدش يا حاج ربنا يبارك فيك واول ما ياخدهم قول يا رب انا تصدقت بصدقه وما علمت شمالي ما انفقت يميني يا رب اجعلها سبب ان انا اكون في ظل عرشك يا رب العالمين اظن دي سهله بقى مفيش اسهل من كده اللي جايه بقى اسهل واسهل بكتير اخر حاجه المنادي بينادي خد بالك طب عملت موضوع الصدقه دي اه ممكن نكون نعملها او ممكن تكون سهل ان احنا نعملها ان شاء الله ونبقى في ظل عرش الرحمن ونرتاح من عناء ارض المحشر وحر ارض المحشر وعرق ارض المحشر والجوع والعطش والشمس وجهنم والمنظر الصعب ده ونكون فين بقى؟ مش بقى في الساحل الشمالي ولا في العين السخنة ولا في مارينا لا في ظل عرش مالك الملك وملك الملوك وزي ما بيقولوا كل حاجة وليها تمن لو جينا في الحر ده وقلت لك نفسك في ايه فواحد يقول لك انا نفسي اشرب حاجه ساقعه بصراحه يعني انا عطشان جدا واحد تاني يقول لا أنا نفسي في مروحه جو صعب قوي قوي تالت يقول لك المروحه ما بتعملش بقى حاجه انا عايز مكيف والرابع يقول لك انا نفسي بقى كده في شاليه كده في الساحل الشمالي بقى واروح اقضي كده ال weekend هناك وواحد يقول لك لا انا مش عايز كل ده انا عايز جلسه في ظل عرش الرحمن وكل حاجه وليها ثمن الحاجه الساعه بجنيه المروحه ب 200 جنيه او ب 300 والمكيف ب 3000 جنيه والشاليه ب 2 مليون وجلسه في ظل عرش الرحمن بدمعه من خشيه الله سبحانه وتعالى يا سلام ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه واله وسلم فالمنادي ينادي أين الذي ذكر الله خاليا ففاضت عيناه طب يعني ايه ذكر الله خاليا يا جماعه؟ قال لك هو ذكر الله خاليا مش معناه انه لازم يكون قاعد لوحده وقفل على نفس الاوضه وقاعد بيعيط لوحده لا انت ممكن تكون بتصلي في مسجد وسط 40 الف واحد وبتبكي من خشيه الله ومش ونفسك ما حدش يشوفك خالص عايز كده الدمعه دي تبقى خالصه لوجه الله اول ما تنزل كده امسحها وقول يا رب يا رب اجعلها يا رب السبب ان انا اكون في ظل عرشك يا رب وممكن تكون في بيتك وبتبكي وتقول يا سلام بقى لو كان فلان وفلان بقى شافوني وانا ببكي شكل حلو قوي وانا ببكي وممكن وانت بتبكي كمان وانت قاعد في اوضتك بتبص في المرايه لا والله شكلي زي القمر والله العظيم ده حاجه فانتاستيك قوي ده حتى دموعي شكلها حلو قوي فاهم ازاي؟ يبقى كده لم تذكروا الله خاليا يعني ايه خاليا؟ يعني خاليا من حب محمدة الناس وثناء الناس لو بكيت وسط مئة ألف وسط مليون وما تتمناش حد يشوفك يبقى ذكرت الله خاليا ولو بكيت في اوضتك ومحدش معاك وبتتمنى ان الناس تشوفك لم تذكر الله خاليا فلو نزلت دمعة من خشية الله وانت بتتمنى محدش يشوفها يبقى انت ذكرت الله خاليا ألف مبروك إن شاء الله بحسن ظن بالله تكون يوم القيامة في ظل عرش الرحمن شفت في عز المقاس اللي احنا حكيناها دي كلها وحضرتك وحضرتك هتبقوا من السبعة اللي هيكونوا في ظل عرش الرحمن يا مسألة جميلة أوي أوي طب ما تيجوا نتكلم الأول على عظمة العرش عشان نعرف قيمة القعدة اللي هنقعدها ديت خدوا بالكم من حاجة جميلة أوي العرش عرش الرحمن ليه مزية خاصة إن العرش من ضمن أربع حاجات اللي ربنا خلقهم بإيديه وبقية الأشياء ربنا قال كن فكانت خد بالك قال ابن عمر في الحديث الصحيح الموقوف على ابن عمر ولكن كما قال أهل العلم مثله له حكم الرفع إلى النبي لأن مثل هذا لا يقال بالرأي إن سيدنا ابن عمر قال إن إن أربع أشياء ربنا خلقها بيديه إيه هما؟ العرش والقلم وآدم عليه السلام وجنة عدن الأربعة دولت ربنا خلقهم بيديه وبقية الكون ده كله ربنا قال كن فكان عظمة العرش شيء فوق الخيال لو قعدت اوصف لكم في عظمة العرش بجد نعجز نعجز ان احنا نقول طب عايز اسال سؤال الاول حضراتكم عارفين ايه اول شيء في الكون ده كله ربنا خلقه بالظبط زي ما انت قلت كده بس مش مش مظبوط القلم صح كده كل الناس بيقولوا القلم والجواب لا مش القلم ايه ده بس احنا عارفين كده وحتى في حديث اه في حديث عند الترمذي بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اول ما خلق الله القلم فقال اكتب قال ماذا اكتب قال اكتب ايه آه المقادير او القدر تمام اكتب ما كان وما يكون الى اخر الحديث اه ده حديث صحيح لكن لكن في حديث اخر بي يعني ايه يعني بي بيقيد هذا الحديث وبيوضحه اكتر ايه الحديث الحديث ده بقى رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم قال كتب الله مقاد وخد بالك من حاجه قبل ما اقول الحديث هو مين اصلا من علماء عشان برضه يبقى لينا سلف في الكلام ده مين من اهل العلم احنا هنا ولا هنا احنا هنا طيب طيب هو مين من اهل العلم اصلا اللي قال ان ان اول خلق الله هو العرش خد بالك لحسن تقول الشيخ محمود كده قاعد كده بالليل فالعصفوره زقت له فطلع قال العرش هو اول مخلوقات الله سبحانه وتعالى لا ده الكلام ده كلام الامام ابن تيميه والامام ابن القيم والامام ابن كثير والحافظ ابن حجر اظن كفايه حلوين قوي تمام كده طيب الاربعه قالوا قالوا اول خلق الله هو العرش ان احيانا بتسمع في الموشحات اللي بتتقال قبل صلاه الفجر تلاقي الراجل اللي بيقول الموشحات طالع بيقول عن النبي صلى الله عليه واله وسلم يا اول خلق الله واخر رسل الله تمام لا طبعا النبي صلى الله عليه وسلم حبيبنا حبيبنا واستاذ البشريه كلها وقدوتنا واسوتنا وشفيعنا صلى الله عليه وسلم مش اول خلق الله لان اول خلق الله من الانس مين يا جماعه ادم عليه السلام ابو البشر فواحد قال لك لا لا لا لا استنى بس عشان بس يعني ايه الموضوع ما يعديش كده ما اصل انت مش واخد بالك اصل لما ربنا خلق سيدنا ادم فاول ما خلقه جه سيدنا ادم فجاه كده راح ايه عينيه راح ضربه كده على العرش بص على العرش فلقى مكتوب على ساق العرش أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أول خلق الله حديث ده صحيح حديث موضوع عشان تريح نفسك حديث إيه موضوع طب وهل لو النبي ما كانش أول خلق الله ده ينقص من قدر النبي طبعا لا النبي أفضل خلق الله على الإطلاق أفضل من الإنس والجن والملائكة صلى الله عليه وآله وسلم يبقى إذا إيه النبي صلى الله عليه وسلم ليس أول خلق الله خد بالك من الحتة المهمة دي يبقى اذا العرش أول خلق الله أي نعم فين الحديث اللي بيدل على الكلام ده اسمع الحديث حديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب الله مقادير الخلائق يا سلام قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء فمن هذا الحديث استنبط الإمام ابن تيمية والإمام ابن القيم والإمام ابن كثير والإمام ابن حجر استنبطوا أن المقادير اتكتبت وكان العرش موجود كان العرش أصلا موجود طب تعالوا نشوف عظمة العرش يبقى إذا العرش خلقه الله بيديه من ضمن أربع حاجات العرش والقلم وآدم وجنة عدن احفظوا معايا الحاجة الثانية أن العرش أول خلق الله أول حاجة ربنا خلقها العرش الحاجة الثالثة تعالوا نشوف عظمة العرش عشان نشوف العرش اللي احنا نقعد في ظله يعني سبحان الله مع بعد المثل الواحد لما يكون رايح يقعد في مكان كده يريح اعصابه فواحد يقول له تعالى احنا هنركب كده بالعربيه ونمشي في الطريق ده 500 600 كيلو وقعدك قاعده بقى تنسى بقى ال- الهموم كلها طب اوصف لي المكان طب الطريق حلو ولا لا طب القعده هناك عامله ازاي طب الجو عامل ازاي طب الوضع آه، والقعده والبيت وي وي لازم يستفسر فانا عايز اقول لك بقى شويه حاجات كده عن العرش عشان تستشعر مدى العظمه والجمال ولذلك ده السر اللي خلى حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم كما عند البخاري انه دلنا ان احنا لما نطلب الجنه مش اي حته في الجنه حبيبي انت غالي انت غالي واعرف قيمتك عند ربنا مش زي بعض الناس اللي ما عندهمش همه عاليه تقول تقول له يا عم الحاج نفسك يقول لك بس ورا الباب اتزنق كده في حته ورا الباب بس اخش بس واخد بالك يعني لا الموضوع مش كده يا حبيب قلبي يعني انا عايزك تقول انا عايز يا ربي اعلى درجه في الجنه بعد الانبياء والمرسلين والصديقين انا عايز اكون في الحته ديت يعني العاليه دي الجميله دي فشوف النبي قال لنا ايه كما عند البخاري فاذا سالتم الله الجنه مش اي حته فاسالوه الفردوس الاعلى لانه في اربع مزايا ثلاثه يعني يهمونا وما يهموناش لكن الرابعه هي دي اللي هي دي اهم حاجه قال فانه اوسط الجنه واعلى الجنه ومنه تفجر انهار الجنه دي الثلاثه الاولين الرابعه بقى حته حلوه ازاي وسقفه عرش الرحمن جل وعلا يا سلام تخيل حضرتك لما تسكن في بيت وتخيل حضرتك لما تسكني في بيت سقف بيتك سقف بيتك عرش مالك الملك ومالك الملوك الله ده ايه الجمال والحلاوه واللذاذه والطعامه دي كلها انا اسكن في بيت سقف بيتي عرش مالك الملك ومالك الملوك اي نعم شوف قد ايه ومين اللي دليل على كده حبيبنا صلى الله عليه وسلم اللي ما ترك خيرا الا وقد دلنا عليه وما ترك شرا الا وقد حذرنا منه بابي هو وامي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم برضه انت خرجتنا بره الموضوع عظمه العرش قول لنا عظمه العرش حديث رواه ابن ابي شيبه بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما السماوات السبع بالنسبة للكرسي إلا كحلقة خاتم ألقيت في فلاة بيقول السماوات السبع دي كلها بكل ما فيها من أجرام ونجوم وكواكب ونيازك و... وأقمار و... وحاجات دي كلها وكوا... كل ديت بالنسبة للكرسي والكرسي كما قال ابن عباس كما عند أبي الشيخ في العظمة بسند صحيح أن ابن عباس قال الكرسي موضع قدمي الرحمن والعرش لا يقدر قدره احد حدش يعرف يعرف قدر ايه عرش الرحمن سبحانه وتعالى فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ما السماوات السبع بالنسبه للكرسي الا كحلقه القيت في فلاه وما الكرسي بالنسبه للعرش الا كحلقه القيت في فلاه خير حضرتك السماوات السبع دي كلها بالنسبة للكرسي اللي هو موضع قدمي الرحمن زي خاتم اترمى في صحراء ماذا يمثل هذا الخاتم بالنسبة للصحراء ولا ما فيش نسبة ولا تناسب والكرسي بقى نفسه بالنسبة للعرش كحلقة ألقيت في فلاة حد يقدر يتخيل مدى عظمة العرش وحجم العرش عقلك يشت كل المقاييس الحسابية التي تخطر على بالك والتي لا تخطر على بالك فالعرش بخلاف ذلك تقدرش تتخيل العرش ابدا لا يمكن ما فيش عقل بشر ولا حتى النبي نفسه صلى الله عليه وسلم ممكن يتخيل العرش قد ايه هو النبي بيقرب لك الصوره انما عشان النبي يوصف لك العرش بدقه مش ممكن محدش يعرف مدى عظمه العرش الا الا الذي خلق العرش سبحانه وتعالى والذي استوى على العرش الرحمن على العرش استوى وعشان تعرف حاجة كده تقرب لك الصورة شوية هقول لك حديث الحديث ده أنا لما بقرأه والله العظيم يا جماعة يكاد عقلي أن يطيش يكاد عقلي كده إن أنا أفقد عقلي لما أسمع الحديث ده والحديث رواه الطبراني في الأوسط وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع والسلسلة الصحيحة أن النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال خد بالك بقى أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش حملة العرش كام؟ ثمانية ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية هل حملة العرش دولت الملائكة الثمانية دولت بعض أهل العلم بيقولوا هم ثمان ملائكة وبعض أهل العلم بيقولوا هم ثمان صفوف من الملائكة الله أعلم إنما واضح من الآن أنها ثمان ملائكة طيب هل الملائكة الثمانية دولت هم دولت اللي بيحملوا العرش يعني لو سابوا العرش يقع طبعا لا العرش يحمل بقوة الله وقدرته وإرادته سبحانه وتعالى وإلا فالملائكة ولو اجتمعوا لا يستطيعون أن يحملوا عرش الملك إلا بأمره وإذنه وتوفيقه خد بالك عرش عرش مالك الملك لكن هو بس مسألة تقريب أفهام النبي بيقول صلى الله عليه وسلم بيقول إيه أذن لي أن أحدث عن ملك واحد بس من حملة العرش شكله إيه وحجمه إيه يا رسول الله قال رجلاه خد بالك رجلين الملك ده رجلاه في الأرض السفلى والأرض قد إيه يا جماعة سبع أرضين سبع أرضين رجلاه في الأرض السفلى وخد بالك بقى وعلى قرنه عرش الرحمن يا خبر ابيض يعني رجليه في الارض السفلى وجسمه معدي من الارضين السبع وما بين الارض والسماء والسماوات السبع ومعدي سدره المنتهى واصل للعرش وعلى قرنه العرش الملك ده حجمه ايه شوف لما سيدنا عبد الله بن مسعود والحديث صحيح لكنه موقوف ومثله أيضا له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما بيقول ما بين الأرض المسافة ما بين الأرض إلى السماء الدنيا أنا كل ده عمال بقرب لكم إيه المسائل عشان تعرفوا مدى عظمة العرش اللي هتبقوا في ظل يوم القيامة ما بين الأرض والسماء الدنيا مسيرة 500 عام وسمك تخن وسمك السماء الأولى مسيرة 500 عام وما بين الأولى إلى الثانية مسيرة 500 عام إلى بقى إيه ما توصل لحد السبعة كل سنة سمكها 500 سنة وما بينها وما بين السنة اللي بعدها مسيرة 500 سنة يبقى ما بين الأرض والسماء السبعة مسيرة قد إيه؟ شوف بقى من الأرض للأولى 500 السمك الأولى 500 ما بين الأولى والثانية 500 والثانية 500 يعني مسيرة كام ألف سنة آلاف السنين خد بالك فالشاهد في الموضوع إن النبي بيقول أذن لي أن أحدث عن ملك رجلاه في الأرض السفلى وعلى قرنه عرش الرحمن خد بالك بقى خفقان الطير ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه خد بالك وما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام اقرأوا الحديث دوت في صحيح الجامع الشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة في المجلد الأولاني في حرف الألف الألف مع الذال أذن لي خفقان الطير ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه خفقان الطير سبعمائة عام يقول ذلك الملك خد بالك بقى هو منحني ويقول سبحانك حيث كنت يا سلام على عظمة ربي سبحانه وتعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون يا الله يا الله على جمال الخلق ملك واحد عبد ذليل من عباد الله سبحانه وتعالى وبقول ذليل لأن كلنا كل مخلوقات الله لابد أن احنا نذل نفسنا لله وده كرم ودي كرامة كرامة كبيرة أن أنا أذل نفسي لله ذل لله عز ليا وذل هذا الملك لله عز لي للملك خد بالك فالعبادة هي كمال الحب مع كمال الذل يعني ان انا اذل نفسي لله واحب ربنا قوي تحب ربنا قوي وتذل نفسك لربنا قوي ولذلك كان اقرب ما يكون العبد لربه اقرب ما يكون العبد لربه وهو ساجد فاكثر الدعاء تنزل بالجبهه اللي انت بتشمخ بيها ديت والانف اللي بتشمخ بيهم حطهم في التراب تقرب ربنا قال كده واسجد واقترب هتقرب من اعظم هقول ايه هتقرب من ربنا وهتقرب من نبينا لما النبي سأل ربيعة قال له سن شيئا يا ربيعة قال أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله قال أو غير ذلك قال هو ذاك مش عايز غير كده قال فأعني على نفسك بكثرة السجود فإنك لا تسجد سجدة لله إلا رفعك الله بها درجة في الجنة عرفت قد ايه عظمه العرش عظمه العرش لا لا تتصورها ولا تتخيلها ملك واحد من حمله العرش رجليه في الارض السفلى وعلى قرنه عرش الرحمن وخفقان الطير ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه خفقان الطير 700 سنة لا ينقطع طير بيطير بسرعة قوية جدا 700 سنة يوصل من من من من من عاتقه إلى شحمة أذنه فالملك ده حجمه قد إيه؟ أمال العرش بقى حجمه قد إيه؟ واضح يا جماعة؟ طب إيه اللي ربط الأصناف السبعة اللي هيكونوا في ظل عرش الرحمن دولت؟ ده حاجة غريبة قوي قوي الاصناف السبعه دول الحقيقه لما تقرا الحديث تلاقيهم بعاد عن بعض قوي امام عادل شاب نشا في عباده الله آه، رجل قلبه معلق بالمساجد رجلان يتحبب في الله اجتمع على ذلك وتفرقا على ذلك رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه هو إيه العلاقة بين السبع دولت هو النبي ذكرهم مع بعض ليه قال لك بيجمعهم حاجتين السبع اصناف دولت بيجمعهم حاجتين وفي ارتباط تاني هقوله لك دلوقتي الحاجتين اللي بيجمعوهم مراقبتهم لله وخوفهم من ربنا الامام العادل ده حاكم دوله مثلا لو قلنا ان اكبر حاجه هي حاكم دوله سلطان امير مين اللي هيخوفه مين يقدر يعترض عليه يعني لو جه تاني يوم قال الشعب ده كله يلا يتقتل حد يقول له حاجه براحته الشعب ده كله لازم يبقى معاه فلوس اديله فلوس حد يقول له حاجه الشعب ده كله ما يخرجش من بيته بكره هيقعدوا في بيتهم فاللي هيؤمر بيه هيمشي على شعبه لانه ملك وعنده جنود وعنده آه، رعاياه وعنده وعنده وعنده القدرات وعنده جيش وعنده امكانياته ملك متوج على البلاد فلما يعدل بين الرعيه مفيش حد هيجبره انه يعدل بين الرعيه الا حاجه واحده بس خوفه من ربنا انه بيخاف ربنا وبيتقي ربنا في رعيته فعشان كده عدل ما بينهم انما ما فيش حد من الشعب قدر ان يجبره انه يكون عادل الشاب اللي نشأ في عبادة ربنا الفتن قدامك يا حبيبي قدامك النت والفضائيات قدامك مصائب كبيرة جدا وبنات مرطرطين في كل حتة و- وسبل الحرام ميسرة في زماننا ده تيسير لا يخطر على قلب بشر ايه اللي خلاك تيجي المسجد تعبد ربنا وتبكي وتحفظ قرآن وتطلب العلم وتبقى داعية خوف من ربنا ايه اللي خلى واحد قلبه معلق في المساجد ما يروح المسارح والسينمات ويدلع نفسه والمصايف وي- ويعيش حياته ويتمتع كده خوف من ربنا ايه اللي خلى واحد بيحب واحد مش لمصلحة مش بيقدم السبت عشان يلاقي لحد بيحبه لله بيكرمه لله خوفه من ربنا ايه اللي خلى واحد وهو شاب ما اتجوزش ونفسه يعيب في نفسه وواحدة في منتهى الجمال ومش أي حاجة دي واحدة وزيرة ولا ولا منصبها أيا كان لها مركز كبير ورجل دعته امرأة ذات منصب منصب وجمال يعني عندها السلطة إن هي بإشارة تجيبه ولو ما جاش هتسجنه وممكن تدمر حياته مش قد إيه؟ وفوق ده كله كمان جميلة ماهاش قبيحة ورغم ده كله كل المغريات دي كلها ممكن يتسجن ويتبهدل قال إني أخاف الله شوف اللي, اللي دعاه خوفه من ربنا شوف الحاجات بتجمعهم إزاي طب واللي تصدق بصدقة فأخفاها طب يخفيها ليه ما يجي قدام الناس كده ويطلع الفلوس كده ويقول لهم شفتوا يعني الحمد لله رب العالمين ما ببخلش على حد بأي حاجة والله طول عمري كده ده مش انا لوحدي ده انا و- وبابا وماما وجده وعمه وخالته كلنا والله ونينا كلنا بنتصدق و- وببذخ يعني ما يهمناش يعني احنا العيله كلها فييسه الحمد لله ايه اللي يمنعه انه يخلي الناس تشوفه خوفه من ربنا عايز يعمل حاجه باخلاص لله والاخير اللي ذكر الله خاليا ففاضت عيناه اللي خلى الدموع دي تنزل خوفه من ربنا فالسبع أصناف اللي النبي ذكرهم بيجمعهم حاجة واحدة خوفهم من ربنا وإن هم بيراقبوا ربنا وعارفين إن ربنا مطلع عليهم في كل صغيرة وكبيرة طب الحتة التانية برضو إيه سبب برضو ارتباطهم ببعض ما هو برضو خوفهم من ربنا دي حاجة جميلة أو ممكن نلاقي ناس تانيين برضو خايفين من ربنا بس هي في حاجة تانية برضو بتربطهم ببعض ارتباط جميل جدا هقول لحضرتك الإمام العادل حاكم الدولة لما يطلع ويحكم بين الأمة بالعدل وزي ما بيقولوا إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن في أمور يا جماعة ما بينفعش فيها إن أنت تكلم الناس بالدين يعني أذكر في مرة من المرات الله يرحمه رحمة واسعة الشيخ الشعراوي ويرحم الجيل الجميل بتاعه جيل الجميل جيل العلماء اللي اللي نحسبهم إن شاء الله من المخلصين الآن اختلطت الأمور ربنا يا ربي بجد ربنا يحسن ختامنا وختامكم يا رب العالمين الجيل الجميل الحلو ده الجيل اللي كانت الكلمة بتطلع من قلوبهم بجد الشيخ الشعراوي في يوم من الأيام سمع إن رئيس إحدى الجامعات المصرية طلع كده بقرار علشان يرضي أي حد وقال لك ممنوع أي واحدة محجبة تخش الجامعة الناس تكلمه تذكره بالله يقول لهم ما فيش طب ده ربنا بيقول ماليش دعوة طب النبي بيقول على عيني وعلى راسي مش هنفذ سبحان الله كان يعني عياذا بالله شيطان وراكبه بشكل غير عادي يعني يعني الشيطان مخلي الراجل ده يعني ايه معاند معاند بشكل غير عادي فقالوا للشيخ الشعراوي الله يرحمه فالراجل كان عنده حكمة كان عنده حكمة والعالم دايما حكيم المسألة مش مسألة تهور وإن أنا النهاردة لما أسمع مثلا إن رئيس جامعة في الوقت الحالي بيمنع طلب طالبات من دخول الجامعة بالحجاب لو أنا ما عنديش حكمة هطلع على فضائيات وأقعد بقى أقول عنه كلمتين مش كويسين وده راجل ما بيتقيش ربنا وده راجل ما بيعرفش ربنا و و. مش عايزين نكون عونا لل- لل- للشيطان على الناس ديت بالعكس بالكلمة الحلوة وبالأسلوب الجميل نقدر إن احنا نغير حاجات كتيرة وده دايما مبدئي في الدعوة إن مش بكل مش بالعافية وال- وال- والعنف و- وإن احنا نطلع نجرح في بعض ونشتم في بعض عمر ما الأمور بتتعالج بالمنظر ده ولا الأسلوب ده الشيخ شعراوي عمل إيه؟ راح للراجل الجامعة راجل مدير جامعة قالوا له الشيخ شعراوي عايز يقابل حضرتك طبعا الشيخ شعراوي لا راجل لا له محبته في قلوب المصريين وفي قلوب المسلمين عموما في كل اقطار العالم يعني قال له قال لهم استاذنوا لي قولوا له الشيخ شعراوي عايز يقابلك وكده فاهلا وسهلا وكده واتفضل ودخل الشيخ شعراوي دخل وقعد معاه واثنى عليه وتكلم معاه وبجح له نفسه وحسسه ان هو حاجه كبيره قوي قوي وبعد ما اتكلم معاه وراجل كده قلبه انفتح للشيخ بدأ يتكلم معاه قال له بلغني ان حضرتك مانع الاخوات المحجبات من دخول الجامعه وانا اظن ممكن تكون المعلومه وصلتنا خطا لكن يعني حبيت اتاكد من حضرتك يعني قال له ايوه طبعا لان ده بيسبب آه، يعني شيء من الاحراج لاخواتنا غير المسلمات وده يعني لما تكون هي محجبه والمس- وغير المسلمه م- مش محجبه ده بيسبب يعني آه، يعني مشاكل وحاجات زي كده ومش عارف ايه قال له طب سؤال حضرتك آه، واتمنى ترد عليا فيه قال له اتفضل قال له هو حضرتك بتأذن للبنات غير المحجبات بالدخول ليه هي داخله الجامعه عشان تدرس اللي داخله بميني جيب واللي داخله بمش عارف ايه واللي داخله بكذا دول بيدخلوا مكان المفروض انه ده حرم جامعي زي ما بيقولوا يعني فاهم ازاي داخلين بالمنظر ده ليه فقال له من باب الحريه الشخصيه قال له ما شاء الله يعني حضرتك بتؤمن بمبدا الحريه الشخصيه وحريه الراي و- قال له طبعا قال له خلاص اتفقنا ايه رايك تيجي ندخل البنات المحجبات من باب الحريه الشخصيه قال له موافق بعد ما قالوا له قال الله وقال رسول الله وهو مش مقتنع ولما جاله عند مبدأه انه انت انت راجل بقى صاحب مبدأ مش هتغيره بقى انت بتؤمن بمبدأ الحرية الشخصية قال له قال له خلاص من باب الحرية الشخصية دخل المحجبات تحت مبدأ الحرية الشخصية دخلوا دخلوا سبحان الله فالشاهد في الموضوع ان في ترابط بين بين بين السبع اصناف دولت ايه الترابط دوت هقول لكم ولكن بعد فاصل قصير يعني وراجعين لكم حالا خليك معايا اوعى تروح اي مكان صلي على حبيبك
الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأماني والمعاني عن معنى
سنعود بمشيئة الله يسر مكتبة الصفا أن تقدم للأمة الإسلامية أكبر مفاجأة لعام 2007 باقة عطرة من كتب الداعية والكاتب الإسلامي الشيخ محمود المصري أبو عمار كتاب أصحاب الرسول مجلدين ترجمة حقيقية لأكثر من 105 صحابي بأسلوب شيق وممتع كتاب صحابيات حول الرسول تتعرف من خلاله على سيرة أمهات المؤمنين وباقة من الصحابيات بأسلوب سهل وممتع كتاب سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم يحتوي على سيرة الرسول من ميلاده إلى مماته كتاب رحلة إلى الدار الآخرة يصور لك أحداث الرحلة كاملة من الميلاد إلى الجنة أو النار كتاب تحذير الساجد من أخطاء العبادات والعقائد يحتوي على تصحيح ألف خطأ في العقيدة والعبادة كتاب الزواج الإسلامي السعيد صورة متكاملة للزواج الإسلامي السعيد من بداية اختيار شريك الحياة وإلى أن نربي أولادنا احجز نسختك فورا واتصل بنا على الأرقام التالية تصلك المجموعة كاملة في سبع مجلدات فاخرة هاتف رقم 016-255-6152 أو 016-255-6153 مع تحيات مكتبة الصفا سعر المجموعة كاملة 120 جنيها بالإضافة إلى 10 جنيهات مصاريف الشحن مكتبة الصفا
عدنا بفضل الله
الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي رجعنا لكم بعد الفاصل ومعانا خير والله ما شاء الله اللهم بارك يا رب أنا بقول والله دايما عند حسن ظني في كل أخواتي المسلمات ما فيش مسلمة ما فيهاش خير كلكم مليانين خير ربنا يبارك فيكم اهو لسه بنقول جدد الباقه مع رسول الله جت ال... اهو ما شاء الله هذكر اسمائهم النهارده ان شاء الله ومستني اسماء كل اللي هجدد الباقه مع رسول الله وهذكرها ان شاء الله في الحلقه القادمه اختك وصال من اليمن جددت الباعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والاخت ام فاطمه والاخت مش عارف هو مكتوب ام اسر بس ما اعرفش ولا يعني ممكن يكون الاسم مكتوب غلط والاخت دعاء والاخت ايمان من السودان والاخت انشراح والاخت ايمان علي سعيد والاخت ندى الاسلام والاخت دينا محمد والاخت هدى النهار آه، والاخت حسناء والاخت شيماء وهناء محمد السيد والاخت زهره عيد 17 سنه ربنا يبارك فيكم يا رب ويحفظكم ويجمعنا واياكم مع النبي في الفردوس الاعلى يا رب العالمين جددوا الباعه يا اخواتنا ونساء المسلمين جددوا الباعه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم علشان فعلا النبي يفتخر بيكم لما يقابلكم على الحوض الدنيا فايته الدنيا معديه معديه ما تخافوش والله الدنيا انتوا قلقانين من الدنيا ليه؟ الناس عماله بتاكل في بعضها ليه عشان دنيا دنيا ايه اللي انتوا زعلانين عشانها هي كده كده معديه بحلوها وبمرها والله العظيم ده اجمل ما في الدنيا ان هي معديه انتوا عارفين لو واقفه لو واقفه والله العظيم الغني هيزهق من غناه والجميلة هتزهق من جمالها واللي مبسوط هيزهق والمريض هيزهق من مرضه وال... والفقير هيزهق من فقره هي كده كده لازم تعدي بحلوها ومرها عشان في النهاية في دار دار ربنا غرس كرامتها بإيده سبحانه وتعالى يعني دار ال- الجنة الجنة أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر تعالوا نرجع لموضوعنا الارتباط بين السبعة السبعة أول واحد فيهم إمام عادل إمام هيجي يقول للناس يا جماعة اعبدوا ربنا تخيل حضرتك انا عمال اقول جددوا البيعه جددوا البيعه مع رسول الله طب تخيل كده النهارده لو رئيس دوله اي دوله ايا كانت طلع كده في قرار القرار من بكره ولا واحده تمشي في الشارع من غير حجاب واللي هتتظبط ماشيه من غير حجاب سجن شهر وغرامه 5000 جنيه ايه رايكم؟ انا متهيألي الرجاله هيتحجبوا في- يعني يعني يعني ما فيش حد في البلد مش هيتحجب صح كده ليه بقرار يعني حتى آه، لسه بقول مدني جدد البيع مدني يعني يعني فالكل هيتحجب ليه لان قرار قرار من رجل صاحب سلطه عشان كده قالوا ان الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقران فصلاح الامام ولذلك شوف سبحان الله شوف الامام احمد بن حنبل يا سلام على الائمه الائمه العدول الافاضل بيقول ايه لو كانت لي دعوه مستجابه لاختبأتها للسلطان الشباب اللي بيدعوا على حكام المسلمين ادعي يا حبيبي الحكام المسلمين صلاح الناس ديت صلاح للأمة كلها بدل ما تدعي عليه ادعي إن ربنا يرزقه البطانة الصالحة وإن ربنا يهديه للرشاد والصواب وإن ربنا يحنن قلبه على أمته و و- والله العظيم بصلاحهم تنصلح الأمة كلها ويوفروا علينا جهد كبير أنا قاعد أنا وإخواني الدعاء نتكلم عن الحجاب من 18 سنة الحمد لله ناس بيتحجبوا لكن مش كل الأمة إنما بقرار من كل رئيس دولة هتلاقي كل البنات اتحجبت في غمضة عين فلما يطلع إمام عادل ويحكم الأمة بشرع ربنا وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم ويقول أنا عايز كل الأمة وقت الصلاة تصلي في رمضان صيام وقت كذا نعمل كذا بدل موضوع الضرايب والمستنقعات اللي بيعملوها ديت والبهدله اللي الناس بتبهدلها ديت لا لا لا لا نستبدلها بالاصل بقى زكاه المال ولو الدولة احتاجت في وقت ما لحاجة معينة وزكاة المال مش مكفية مفيش مانع ان الحاكم في الوقت ده يفرض ضريبة مؤقتة خدوا بالكم يفرض ضريبة مؤقتة بمجرد زوال العارض دوت الحاجة اللي محتاج لها الفلوس دي تسقط الضريبة مفيش ضريبة بعدها واضح يا جماعة فبصلاح هذا الإمام بينشئ الجيل كله مطيع لربنا محب لربنا سبحانه وتعالى عشان كده تاني واحد بعد الإمام العادل إيه؟ شاب نشأ في عبادة الله طلع في بيئة صالحة لقى إمام عادل ما بيكرهش الناس اللي بيعبدوا ربنا بيحبهم وبيشجعهم على عبادة ربنا فعشان كده نشأ الإيه الشباب كلهم في عبادة لله طب والشاب اللي هو نشأ في عبادة الله هينشأ في عبادة الله فين؟ في صلاة الديسكو ولا في الخمارات؟ لا في بيت ربنا عشان كده كان الثالث ورجل قلبه معلق في المساجد ما قالش جسده لا قلبه قلبك حضرتك دخلت المسجد فالقلب متعلق في المسجد في سقف المسجد عشان ما تطروش فلما تخرج بره قلبك وجعك وطول ما انت بره المسجد قلبك وجعك لحد ما ترجع تاني تخش المسجد تلاقي القلب بتاعك في المسجد فتحس براحه أرحنا بها يا بلال كان النبي إذا حزبه أمر صلى صلى الله عليه وسلم قال وجعلت كرة عيني في الصلاة صلى الله عليه وآله وسلم يبقى إذا ثالث واحد إيه رجل قلبه معلق في المساجد طب واللي قلبه معلق في المساجد ما شاء الله هيتعرف بقى على أهل الخير الناس الطيبين اللي بيسجدوا لله واللي بيسبحوا بحمد ربنا واللي بيقروا في كتاب الله واللي بيحضروا دروس علم عشان كده قال لك الرابع رجلان يتحابا في الله لأنهم اجتمعوا فين ما اجتمعوش في في نادي ولا صالة ديسكو اجتمعوا في بيت ربنا فحبوا بعض لله شوف الارتباط عامل ازاي طب والشاب ده اللي حب واحد في الله وهو حبه في الله واجتمعوا على محبه ربنا بداوا يعينوا بعض على طاعه ربنا ده يقول له اوعى تنسى صيام الاثنين والخميس وده يقول له اوعى تنسى قيام الليل وده يقول له اوعى تنسى كذا وده يقول له بالله عليك غض بصرك وده وده عشان كده لما تيجي فتنه قدام حد فيهم يثبت ولذلك كان اللي بعده ايه ورجل دعته امراه ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله ليه كانوا بيعينوا بعض على طاعه ربنا كان عنده اللي يذكره بالله خد بالك واللي يعمل كده اكيد هيتربى على الاخلاص لانه بيتعلم الاخلاص من اللي حواليه وهما بيتعلموا من بعض فعشان كده لما جه يتصدق ما حبش ان الناس تتفرج عليه قال لك بعدها السادس ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه واضح واللي عمل ده كله قلبه بقى جميل قوي قوي قلبه بقى حاضر ودمعته جاهزة قوي قوي ولما يسمع كلام ربنا يبكي ولما يتذكر ذنوبه يبكي ولما يتذكر فضل ربنا عليه ونعم ربنا وخير ربنا عليه يبكي عشان كده كان آخر واحد ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه لما كانوا خايفين في الدنيا ربنا أمنهم يوم القيامة ولما كانت أعمالهم خفية في الدنيا ربنا أظلهم في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله تعالوا نشوف بقى السبعة كده في عجالة سريعة كده ويمكن الوقت ما يكفيش فنكمله المرة الجاية وناخد الدرسين دول في ظل عرش الرحمن ونخش الدرس اللي بعدها بقى إيه على إيه شفاعة النبي نخش على شفاعة النبي كم شفاعة؟ ثمان شفاعات هنستمتع بقى استمتع ونشوف شفاعات النبي وهتعرفوا قد ايه فضل النبي علينا وتعرفوا قد ايه ان إن احنا مهما عملنا مش هنوفي النبي حقه صلى الله عليه وسلم ونحن فعلا النبي يستحق ان هو يحب بجد ويستحق ان بنات المسلمين يجددوا البيعه معاه ويحبوه قوي والله لو عرفتوا النبي هتحبوه قوي قوي حب لا يخطر على قلب بشر ده الكفار نفسهم اعترفوا بفضله صلى الله عليه واله وسلم تعالوا أول واحد إمام عادل إمام عادل وزي ما قلت لكم النبي قدم الإمام العادل قبل أي واحد في السبعة لأنه أول حاجة هيعملها هيمنع الظلم في البلاد ويمنع الظلم بين العباد ولو حصل لا قدر الله ظلم هيرد المظالم لأصحابها ويخلي البيئة كلها بيئة كلها صالحة بيئة طيبة الناس كلها تنشأ في طاعة ربنا وما فيش أي حاجة مخوفاهم لأن الإمام عادل إمام بيحب ربنا إمام بيحب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك سبحان الله الإمام العادل ده أنا بقول والله العظيم يا جماعة والله الذي لا إله غيره لو في إمام عادل والله العظيم بقول يا بخته يا بخته تخيل كده انا تخيلت نفسي مره ولو اني انا ما بحبهاش بس بقول لك تخيلت نفسي مره ان انا امام على بلد رئيس دوله امير على دوله والدوله ديت فيها 100 مليون فجيت اصدرت قرار ان كل الناس اللي ماشيه في الشارع وقت ما يسمعوا الاذان لازم يكونوا في بيت ربنا فقلت الله 100 مليون واحد بيصلوا في ميزان حسناتي يا بختي كل البنات اللي موجودين يلبسوا حجاب الله كلهم في ميزان حسناتي في رمضان هعمل لكم مائدة الرحمن كل الشعب ياكل على حسابي يفطر 30 يوم ايه المشكلة الله شعب كامل صايم يفطر على حسابي في ميزان حسناتي قعدت افكر لقيت فعلا موضوع حلو قوي وجميل قوي جميل قوي ان الواحد ياخد حسنات كتير قوي وي- ويعمل خير كتير قوي يبقى كله في ميزان حسناتك عشان كده النبي قدمه وقال ان الامام اللي بالمنظر ده ده ليه دعوه لا ترد ابدا قال صلى الله عليه وسلم كما عند البيهقي باسناد حسن ثلاثه لا يرد الله دعاءهم اول واحد الامام المقسط في فرق بين المقسط وبين القاسط القاسط يعني الظالم المقسط يعني العادل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم كما عند مسلم ان المقسطين عند الله على منابر من نور على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم واهليهم وما ولوا وده يوضح لك ان الامام عادل مش الحاكم بس اهو الذين يعدلون في حكمهم ده الحكام واهليهم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعايته وما ولوا اللي ربنا ولاك عليهم مدير في مصنع آه، ناظر في مدرسه آه، راجل صاحب شركه وهكذا تعدل ما بينهم اذكر ان مره واحد صاحب شركه من الشركات قال لي انا عملت حاجه واتمنى ربنا ياجرني عليها قلت له قلت له خير هو صاحب مصنع كبير قوي والله العظيم ما انسى الجمله دي يا جماعه قال لي عندي المصنع شغال فيه ما لا يقل عن حوالي على ما اذكر العدد ساعتها قال لي حوالي 300 400 بنت شغالين قال لي الزمتهم كلهم بالحجاب وجبت لهم الحجاب على حسابي وقلت شرط محدش يشتغل عندي الا بالحجاب قلت له يا بختك قال له كل اللي شغالين في المصنع خليت البنات لوحدهم في مكان والولاد لوحدهم في مكان وقت الصلاة ما فيش ولا بني آدم على مكنة كل المكن يقف والناس كلها في وقت واحد كله يسجد بين ايدين ربنا قلت له يا بختك أتمنى إن ربنا يجعلك يوم القيامة في ظل عرش الرحمن يا ريت أصحاب المر- الشركات والمصانع يعملوا كده تبقى ما شاء الله محدش شغال عندك هيقدر يعصى كلامك اللي شغال عندك هيسمع كلامك ما دمت ربنا ولاك على الناس دولت الزمهم بطاعة ربنا وهيبقى في ميزان حسناتك وانت الكسبان 500 واحد شغالين تحت ايديك لما ال 500 يسجدوا ويصلوا صلاة انت بيشتغل عندك قد ايه؟ ظهر عصر مغرب مثلا او لو عندك ورديات اكتر من ورديات يبقى الخمس صلوات عندك في الشركه ال 500 واحد دولت لما يسجدوا لله وانت بتصلي معاهم كله في ميزان حسناتك يبقى انت صليت الظهر 501 مره وصليت العصر 501 مره وهكذا انت اللي كسبان هتخسر ايه سبحان الله تعالوا بقى نفتكر لما نقول كلمه امام عادل يبقى ما نقدرش ننسى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق قبل ما يتولى الخلافة بعد موت النبي عليه الص- عليه الصلاة والسلام كان أبو بكر وهو عايش مع النبي عليه السلام كان هو ساكن في حي كده وكان بيحلب الشياه بتاعه الناس اللي ساكنين في الحي يعني يصبح الصبحيه كده يوم رايح للبيت الفلاني يطلعوا له الشياه يحلبها لهم ويديهم اللبن والبيت التاني وهكذا وكان بيخدم اهل الحي ويكرمهم اخر كرم فلما بقى خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس قالوا خلاص بقى رحنا في الرجلين بقى خليفه بقى يا عم بقى انسانه يعني وخلاص الدنيا بقى تبقى ايه حاجه تانية فقال والله ما كنت لاقطع عملا كنت افعله على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فكان بيرس برضه بيخليهم يرسلوا له الشياه ويحلبها لهم وهو خليفه خليفه حاكم على اكتر من دوله رضي الله عنه وارضاه لدرجه ان في يوم من الايام عمر بن الخطاب كان في ست عجوزه عمياء على أطراف المدينة فسمع عنها عمر بن الخطاب فكان راح مرة يكنس لها البيت ويحلب لها الشاة ويحضر لها الأكل ومش عارف إيه فجه بعد كده لما راح بقى كل لما يروح تقول له جزاك الله هي مش شايفاه جزاك الله خير يا ابني في واحد جه ونضف لي البيت وحط لي الاكل وظبط لي الدنيا يقول مين دوت مش عارف فضل يترصد يشوف مين اللي عمل كده لحد ما لقى ابو بكر خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح وبعد ما يصلي الصبح من أقرب الطرق ويمشي جري على خيمة المرأة العجوز قبل ما حد يشوفه يروح ينظف لها البيت ويحلب لها الشاة ويحضر لها الأكل ويمشي فبكى عمر بن الخطاب وقال لقد أتعبت الخلفاء من بعدك يا أبا بكر ده أبو بكر الصديق عمر بن الخطاب اللي لما يذكر العدل لازم لازم يذكر عمر بن الخطاب فاروق الأمة رضي الله عنه وارضاه يا سلام على الجيل الجميل ده كنا بنتمنى بنتمنى بجد ان ربنا يكرمنا ونعيش وسط الجيل الحلو ده لكن ملحوقه ملحوقه ان شاء الله خلينا عايشين مع الدار الاخره ونمشي كده في طاعه ربنا ونمشي في طاعه نبينا صلى الله عليه وسلم واكيد ان شاء الله بحسن ظننا بيك يا رب هيجمعنا بيهم يوم القيامه مش في نكد الدنيا وهموم الدنيا هيجمعنا بيهم بقى في الجنه دار الحبور والسرور دار السعاده والزيادة عمر بن الخطاب اللي كان بيقول لو عثرت عنزة في العراق لخشيت أن يسألني الله عنها لما لم تصلح لها الطريق يا عمر كان يجلس بجوار البعير المريض ويبكي يقول والله ما أدري ما بك أنا مش عارف إيه اللي فيك ووالله إني لأخشى أن يسألني الله عنك يوم القيامة يجي له واحد راجل فقير جدا و... و... ولبسه يعني مقطع وزوجته وبناته لبسهم مقطع ومش لاقيين حاجه يلبسوها. فيدخل على امير المؤمنين عمر يقول له كلمات حلوه قوي بس كانت شديده شويه. بيقول له يا عمر الخير جزيت الجنه اكسب نياتي يعني هات لهم لبس اكسب نياتي وامهن وكن لهم في هذا الزمان جنه اقسم بالله لتفعلن يعني بالعافيه هجيب لهم لبس يعني. فقال عمر بن الخطاب ولئن لم أفعل ماذا يكون لو ما لبستهمش لو جبتهمش لبس جديد هتعمل إيه قال إذا أبا حفص لأمضين همشي وأسيبك قال ولئن مضيت ماذا يكون قال إذا والله عنهن لتسألن في يوم تكون فيه الأعطيات منا وموقف المسؤول بينهن إما إلى نار وإما إلى جنة فبكى عمر بكاء شديدا ودخل بيته ملقاش الا حله واحده حاجه واحده بيلبسها فراح مطلعها ومديها للاعرابي قال له ما عنديش غير دي قال خذ يا خذ يا اعرابي هذه الحله ليوم تكون فيه الاعطيات منا وموقف المسؤول بينهن اما الى نار واما الى جنه شفت الامام العادل اللي بيطلعها من بقه عشان يأكل رعيته اللي في عام الرمادة الناس جاعت وتعبت وعمر بن الخطاب في يوم من الأيام راحوا دابحين بعير وجابوا له حتة من قلب البعير وحتة من الكبد أحلى حاجتين في البعير وقدموهم لعمر بن الخطاب فقال ما هذا قالوا ذبحنا بعيرين ووزعنا على بعض الناس وده نصيبك قال أكل المسلمين أكل من هذا من القلب ومن الكبد قالوا لا إنما هي خاصة بك يا أمير المؤمنين قال بئس الأمير أنا إن أكلت خيرها ولم أتذكر رعيتي ردوها إلى فقراء المسلمين وأتوني بخبز وزيت وقعد ياكل خبز وزيت وبطنه بتصدر اصوات فيقول لبطنه قرقري او لا تقرقري براحتك اعملي اصوات ما تعمليش اصوات ان شاء الله حتى تعملي ايه فوالله لا اشبع ابدا من خبز حتى يشبع المسلمون من اللحم ده عمر بن الخطاب اللي في يوم من الايام قابل واحد من الصحابه كان ماشي في وسط الطريق وكان في نساء ماشيين عايزين يعدوا فمش عارفين يعدوا طريق ضيق فراح ماسك الدره العصايه بتاعته وراح ضارب الصحابي ده والضربه ما جاتش في جسمه الضربه يا دوب جت في التوب بتاعه قال افسح الطريق للنساء فوسع بعد سنه امير المؤمنين عمر يبعت للراجل ده وياخده معاه البيت ويديله 600 درهم فبيقول له بتاعت ايه يا امير المؤمنين؟ قال له سمعت انك تريد الحج. قال له اجل ساذهب العام هذا الى الحج. قال اجعل هذا عونا لك على الحج. قال له لماذا؟ قال اعلم ان هذا المال مقابل الخفقه التي ضربتك اياها منذ سنه. 600 درهم دولت مقابل الضربه اللي انا ضربتها لك من سنه. قال له والله ما تذكرتها يا امير المؤمنين. قال له وانا والله ما نسيتها. مش ناسي يبقى مش عجيب ابدا ان عمر بن الخطاب هو اللي يقول حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا وزنوا اعمالكم قبل ان توزن عليكم وتجهزوا للعرض على الله يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافيه يدخل في يوم من الايام بستان عجبته نفسه قوي في يوم من الايام امير المؤمنين بيحكم 26 دوله فدخل البستان ومين اللي سمعه انس بن مالك لقاه بيكلم نفسه وبيقول عمر بن الخطاب أمير المؤمنين بخن بخن ما شاء الله عليك والله لتتقين الله يا عمر أو ليعذبنك الله في مسؤول النهاردة وقف مرة سأل نفسه هو عمل ايه وقدم ايه واستخدم واستغل منصبه في ايه ده انا لحد الان كل لما اسمع انا ليا صديق لسه والله متصل بيا من يومين بسأله بقول له عملت ايه يا حبيبي؟ قال لي في التحاليل. قال لي والله اكتشفت ولله الحمد اني اصبت بسرطان في الرئه. والرئه اليمين السرطان كلها كلها. وحاول انه يعمل عمليه استئصال للرئه فالدكتور قال له لا ان المرض ده عدو المشرط. هتستأصل الرئه اليمنى هيخش على الرئه اليسرى هيدمر حياتك. خليك كده ونعمل علاج بالكيماوي. وكل ده في ميزان سيئات بني آدم واحد أسأل الله أن يعامله بعدله عشان يملى خزانته بالفلوس غرس بين الشعب الغلبان الفقير المسكين من شعبنا الغلبان زرع في الأراضي كلها فيروسات و... و- وعياذا بالله والقمح المسرطن اللي كلناه وال- وال- وال- وال- والمحاصيل الزراعيه اللي اتملت بفيروسات فشل كبدي وفشل كلوي وسرطانات وفيروسات يخون شعب كامل ويأذي شعب كامل عشان فلوس هو مش هيستمتع بيها هو مليونير اصلا والمليارات اللي جات له الزياده دي عشان يدمر بيها الشعب ده هو مش هيستفيد بيها ده هيسيبها للورثه ويموت وينزل قبره ويتسأل عن 75 مليون ما بقاش في بيت النهارده موجود في مصر الا ما بقى فيه او ما بقاش فيه عيله في مصر الا ما فيها واحد او اتنين مصابين بالمرض ده ربنا يا رب يشفي جميع المسلمين كل ده عشان بني ادم سبحانك يا ربي فشوف قد ايه عمر بن الخطاب كان بيراقب ربنا وكان بيحب ربنا وقد ايه كان خايف من ربنا ومن ذريته ومن نسله يجي عمر بن عبد العزيز تعرفين بنت بائعة اللبن اللي امها بتقول لها تعالي نمزق اللبن بالماء قالت لها أما- الم ينهى امير المؤمنين عمر عن مزق اللبن يعني عن غش اللبن بالماء قالت وما يدري امير المؤمنين عمر انه الان نائم في فراشه قالت يا امها ان كان امير المؤمنين عمر لا يرانا فرب امير المؤمنين يرانا ربنا شايفنا ومطلع علينا عمر بن الخطاب اعجب قوي بالبنت دي راح لاولاده قال لهم لازم حد يتجوزها مين اللي اتجوزها عاصم بن عمر خلفت له بنت اسمها ليلى ليلى دي اتجوزت لما كبرت اتجوزت عبد العزيز بن مروان اللي هو حاكم مصر انجبت منه عمر بن عبد العزيز اللي ملى الدنيا في سنتين وخمس شهور وخمس ايام ملى الدنيا قسطا وعدلا كان يبعت المنادي ينادي في 26 دولة في كل مسجد أين اليتامى أين الأرامل أين المساكين أين الفقراء من كان في حاجة إلى مال فليأتي إلى بيت مال المسلمين ترجع الفلوس كلها مرة تانية ايه اللي يا جماعه ما- الفلوس رجعت ليه؟ قالوا عففت فعفت الامه. قال لهم طب ابعتوا من ينادي من كان عليه دين فسداد دينه من بيت مال المسلمين، سد دين المسلمين. من اراد ان يحج فحجه من بيت مال المسلمين، حجج اللي مش قادرين كلهم من بيت مال المسلمين. من بلغ سن الزواج من الشباب او الفتيات فزوجوهم من بيت مال المسلمين، جوز كل الشباب والبنات. شوف قد ايه؟ قال لهم ائتوني بالحبوب وابدروها في الصحراء كي تنعم الطيور في عهد المسلمين. فضل فلوس لسه هنوديها فين قال لهم ما تبقى من مال فتصدقوا به على فقراء أهل الكتاب اللي النهاردة بيذلوا فينا وبيرموا القمح في المحيط الأطلنطي عشان إحنا ما ناكلوش عشان يغلوا سعر القمح بيرموه في المحيط ويحرموا الناس اللي عايشين مجاعات في أفريقيا مش لاقيين لقمة ياكلوها كنا احنا بنتصدق على فقراء أهل الكتاب أيام العدول عمر بن عبد العزيز اللي جاله راعي الغنم بيقول له يا امير المؤمنين امر غريب يحدث عندي قال ما هو؟ قال الذئب ياتي فينام في حضن الغنم ده الذئب ده اشرس شيء في الدنيا على الغنم اشد من الاسد الاسد ممكن لو لقى عزك الله خمسين خروف يقتل واحد وياكله انما الذئب يقتل الخمسين وياكلهم حتى بعد ما اللحوم بتاعتهم تعفن ياكلها وهي معفنه فهو اشرس واشد على الاغنام من الاسد فبيقول له الذئب ينام في حضن الغنم قال لا عجب في ذلك فقد أصلحت ما بيني وبين ربي فأصلح الله ما بين الذئب والغنم يا سلام يجي له واحد بيقول له يا أمير المؤمنين المدينة بتاعتنا محتاجين لها فلوس عشان نعملها مرمى قال لقد فهمت رسالتك حصن مدينتك بالعدل ونق طرقها من الظلم فتلك مرمتها والسلام يا سلام ان مرمة اي بلد انك تملاها بالعدل ولذلك الامام ابن تيميه ليه كلمه عجيبه عجيبه من اروع ما قرات بيقول ان الله لا يقيم الدوله العادله وان كانت كافره ويهدم الدوله الظالمه وان كانت مسلمه يا سلام احكي لكم في الثلاث دقائق اللي فاضلين دول كده قصه صغيره كده كان في يوم من الايام عمر بن عبد العزيز سمع جات له رساله من واحده اسمها فرتونه السوداء واحده كانت عايشه في الجيزه هنا في مصر ست اسمها فر... بسيطه جدا وفقيره جدا كل اللي تملكهم شويه فراخ فبعت له رساله لمين لامير المؤمنين بيحكم 26 دوله بتقول له السور بتاعي قصير فالحراميه بينطوا في السور يسرقوا الفراخ بتاعتي يروح يبعت رساله لحاكم مصر كان في الوقت ده اسمه ايوب ابن شرحبيل قال له لو وصلتك رسالتي روح بنفسك مش يبعت واحد لا روح بنفسك وعللها السور راح حاكم مصر ايوب بن شرحبيل راح وجاب المونه والطوب وعللها السور وراح بعت له رساله قال له انا نفذت وبعت لها عمر بن عبد العزيز لقد امرت حاكم مصر ان يعلي السور حتى يحفظ دجاجك من السراق يا سلام عمر بن عبد العزيز يعني فعلا امام عادل هنكمل بقيه السبعه في في الدرس اللي جاي يوم الاثنين اللي جاي وهيبقى درس ان شاء الله متعه بقى لما تعيشوا مع السبع اصناف اللي يوم من الايام هيكونوا في ظل عرش الرحمن وبقول لاخواتي اوعوا تنسوا تجددوا بقى مع حبيبكم حبيبكم وشفاعكم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عايزين نقول للدنيا كلها احنا ما بنسمعش كلام حد الا نبينا رسولنا واللي يقول لكم اي كلمه تخالف امر الرسول اوعوا تسمعوا كلامه اوعوا تصدقوه اوعوا تصدقوا الا اللي يقول لكم قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسوتنا وقدوتنا وحبيبنا وشفيعنا صلى الله عليه وسلم في الدقيقتين اللي فاضلين كده بسرعه عن اني داعم فامن من قلبك اللهم يا رحمن يا رحيم بديع السماوات والارض يا علام الغيوب يا حي يا قيوم يا ارحم الراحمين اغفر ذنوبنا استر عيوبنا تولى امرنا احسن خلاصنا فك اسرنا يمن كتابنا يسر حسابنا يسر على الصراط مرورنا اللهم يسر لبنات المسلمين ان يجددوا البيعه الليله مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ارزقهم الحجاب والحياء وارزقهم جميعا بازواج صالحين يكونوا عونا لهن على طاعه الله وارزق كل من حرم من الذرية بالذرية الطيبة يا رب العالمين اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين وسد الدين عن المديونين اللهم اهد شباب المسلمين ونجح طلاب المسلمين اللهم نجح طلاب المسلمين ارزقنا جميعا حسن الخاتمة استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك ارحمنا إذا دخل علينا ملك الموت وارحمنا إذا ما انقطع منا الصوت وارحمنا إذا ولينا تحت التراب وانصرف عنا الأهل والأحباب ولم يعد لنا سواك يا الله اسقنا من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته